آه احنا وصلنا لاخر اصحاح 18 في انجيل يوحنا لما بيلاطس قال لليهود ولكم عادة أن أطلق لكم واحدا في الفصح أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود فصرخوا أيضا جميعهم قائلين ليس هذا بل بارباس وكان بارباس لص وقلنا طبعا معناها كان واضح انه اليهود بيختاروا الحرامي اللص وبيسيبوا المسيح وكأنهم بيؤكدوا على المعنى اللي قاله المسيح أنتم جعلتموه على الهيكل مغارة لصوص فهم بقوا حرامية بعض فيوم بيدافعوا بيدافعوا على حرامي منهم أما المسيح له المجد رب الهيكل آه ثم عكس حد منهم عاوزه آه تلاحظوا ان بيلاطس بدا يسمي المسيح له المجد باللقب اللي عرفه من اليهود ملك اليهود يعني هو اعتمد التسميه دي واعتقد فيها ان ده ملك اليهود حقيقي بالرغم ان المسيح له المجد شرح له ان مملكتي ليست من هذا العالم ولو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون كي لا اسلم الى اليهود ولكن الان ليست مملكتي منها هنا ويوحنا بيعلق في الاخر ويقول وكان بارباس للصم عشان نبقى عارفين مين الشخص اللي هم اختاروا فحينئذ اخذ بيلاطس يسوع وولده وضفر العسكر اكليلا من شوك ووضعوه على راسه والبسوه صيد ارجوان وكانوا يقولون السلام يا ملك اليهود وكانوا يلطمونه فبيلاطس كان بيحاول يعذب المسيح له المجد ويبهدله وبعدين تربقه لليهود وبعدين يقول لهم كفايه على كده ما كانش يعرف ان اليهود مش هيقبلوا حل وسط وعلى فكره اليهود لغايه النهارده اللي في دماغهم في دماغهم لكن يعني هو كان متصور انه لو رداهم ببهدله للمسيح لان عارف انه ما عملش حاجه يمكن ده يخلي الموضوع يعدي فاخذوا وجلبوه طبعا جلبوه مقصود كامر عسكري بجلده يعني مش لازم بيلاطس اللي مسك الكرباج يعني لكن بيلاطس امر بجلده واحد يقول طب ليه المسيح له المجد ما دخلش على الصليب على طول ليه اختار الصليب طريق للموت ويختار البهدله اللي قبل الصليب كمان ان كانت القضيه قضيه موت وخلاص كان كفايه طيب الصليب كل الالام اللي المسيح له المجد في ترتيبه اجتازها قبل صليبه كانت رساله عن حاجتين على الاقل اولا هي رساله حب كل وجع وكل الم وكل بهدله كانت رسالة حب للبشرية كلها كل كرباج نزل على ظهره كان تعبير عن محبته غير المحدودة لكل الناس انه مستعد يتألم ويتبهدل ويحتمل يعني بلا حدود في نفس الوقت كان تعبير عن مأساة الإنسانية ومأساة الخطية وبشاعة الخطية اللي هتوصل المسيح للبهدلة دي كلها فالقضية مش مجرد موت ده موت بعذاب وعار وخزي وألم مش محدود فأول طريق البهدلة كان الجلد وكلمة جلده دي على قد ما هي صغيرة كده على قد ما هي مرعبة لأنه اكتشفوا اللي منكم قرا عن الكفن المقدس والحاجات دي اكتشفوا ان الكرباج في الزمن ده الكرباج الروماني كان بيبقى من سور الحيوانات وله ثلاث فروع وفي اخر كل فرع فيه كوره حديد كوره حديد ناشفه كده لانه اكتشف ان جراحات المسيح فيها حفر غائره في جسمه فلما رجع للتاريخ الروماني والرومان كانوا مشهورين بالعذابات يعني عشان كده استشهاد المسيحيين في وقت الرومان كان أعنف عصور الاستشهاد كانوا يتفننوا في تعذيب المسيحيين العصور اللي بعد كده كان فيها استشهاد بس مش بنفس العنف فكان كل كرباج من دول ينزل كرباج ثلاثي يعني يعني ضربة بال- بالثلاثة وفي نفس الوقت في نهاية كل كرباج في كرة حديد بتخبط في عظم السيد المسيح له المجد وتترك جرح غائر ويمكن الكنيسة من تأملها في هذه الجروح خلتنا نقول كيرياليسون 41 مرة كل شوية نقول كيرياليسون 41 مرة لأنها حاسة إن كتير قوي اللي حصل ده فكل كرباج نقول وراه يا رب ارحم لأنه يعني إحنا اللي نستاهل البهدلة دي و وبصر العسكر اكليلا من شوك ووضعوه على رأسه طبعا العسكر استوعبوا الموقف انه المسيح له المجد بيقول انه ملك اليهود واليهود نفسهم بيرفضوه كملك فرصة للرومان يشمتوا في اليهود لان الرومان ما كانوش يحبوا اليهود يعني هم كانوا محتلينهم لكن ما بيحبوهمش فاذا كان ده ملكهم ومرفوض هم وجدوها فرصة يهزأوا اليهود في شخص إذا كان ملك لليهود لأنه ما كانش في عداوة مباشرة بين الرومان والمسيح له المجد بالعكس يمكن المسيح عمل أكثر من معجزة لناس زي قائد المئة الروماني فالرومان ما تعبش من المسيح في حاجة عشان يغل منه لكن الغل الواضح اللي ورا البهدلة اللي بهدل بها الجند الروماني المسيح له المجد كان غل من اليهود فالسيد المسيح حتى كان يعامل كيهوديا بالرغم ان اليهود بيرفضوه فالاثنين رفضونه اليهود رفضونه والرومان رفضونه لانه يهودي وكله في الاخر عليه بصر العسكر اكليلا من شوك ووضعوه على راسه آم، طبعا هم عاوزين يلبسوه اكليل عشان يقولوا ده ملك عشان كده يقول بعد كده والبسوه ثوب ارجوان اللون الارجواني ده اللون البنفسجي اللميع ده اللي هو بتاع لبس الملوك زمانهم زي روب كده آه، كان يميز ثياب الملوك فقال يعني جابوا له حته قماشه كده وحطوها عشان يعملوا منه منظر ملك ويبهدلوه في المنظر ده وهو ساكت تلاحظ المسيح له المجد لم يعترض على شيء ولم يتكلم في المرحلة دي خالص ولم نسمع إلا أمين إكليل الشوك اللي بصره العسكر ده هو ده ببساطة ثمر خطايانا لأن لو تفتكروا أول مرة جت سيرة الشوك في الكتاب المقدس لما آدم أخطأ ربنا قال له الأرض دي هتنبت لك شوكا وحسكا بسبب عملتك دي الارض دي مخصماك بدل ما هتطلع لك الخير هتطلع لك شوك فكان ادم كل ما يشوف الشوك يفتكر العمله اللي عملها والشوك اصبح علامه لعنه ارتبط الشوك باللعنه فلما المسيح له المجد حط اكليل الشوك على راسه وضع اللعنه على راسه يعني هو بنفسه خد اللعنه كلها ممثله في الشوك وحطها على راسه وعمل من اللعنة إكليل لنفسه طبعا في تأملات القديسين هو يلبس إكليل شوك وإكليل لعنة عشان يدينا احنا إكليل مجد وإكليل فخر وإكليل نقاوة وإكليل قديسين وإكليل حاجات حلوة لكن عشان يبقى ملك ملوك بس هو سكته صعبة أوي احنا سكتنا أسهل وألبسوه ثوب أرجوان وكانوا يقولون السلام يا ملك اليهود وكانوا يلطمونه طبعا منتهى الاستهزاء لان السلام هنا باستهزاء يقولوا له السلام وبعدين يضربوه وكانوا يلطمونه في انجيل اخر يقولوا حطوا قصبة عن يمينه رمز القضيب الملك يعني وبعدين يمسكوا نفس القصبة ويضربوه بيها طبعا موقف صعب جدا ولو واحد فينا واحنا طبعا ما نجيش جنب المسيح حاجة تعرض يعني اي نسبة من الاهانات دي ما كانش هيقدر يسكت وما كانش آه، هيقدر يحب الناس اللي بتعمل فيه كده لكن المسيح له المجد ظل صامتا متألما متأوها بيحب اللي بيعملوه وقابل اللي بيعملوه حتى النهاية فخرج بيلاطس ايضا خارجا وقال لهم يبقى الكلام ده كان جوه القصر بيبهدلوا المسيح وبعدين يطلع بيلاطس يقول لهم ايه انا وضبت هخرجه لكم بقى هو عاوز يرضيهم عشان دي ايام عيد وعاوز بقى ايه في نفس الوقت يتهرب من قرار اعدامه لان ضميره مش مش مسامحه زي ما انتم عارفين مراته بعتت له قالت له حاسب من الانسان ده لاني تألمت في حلم لاجله يعني كان عنده من الادله ما يثبت براءه المسيح وعنده في ضميره الحاح ان المسيح ده ما عملش حاجه غلط ومع كده خايف من اليهود فخرج بيلاطس ايضا خارجا يبقى دخل القصر عذب المسيح شويه بعدين طلع يقابل اليهود احنا احنا قلنا اليهود قاعدين في الحوش تحت مش راضيين يدخلوا بحجه ان ده يوم الفصح لو دخلوا يتنجسوا ان هم دخلوا قصر روماني مش هيعرفوا يعيدوا حسب طقسهم والتزاماتهم وقال لهم ها انا اخرجه اليكم انا هطلعه لكم لتعلموا اني لست اجد فيه عله واحده انا هفرجه لكم وهطلعه لكم عشان تعرفوا ان انا مش شايف فيه غلط انا ما لقيتش عليه عله عارفين لما يضربوا واحد عشان ينطقوه يعني برضه ده كان جزء من او سبب من اسباب ضربهم للمسيح له المجد لا يمكن الضرب ده يخليه يعترف بحاجه بتهمه معينه عشان يقدر بيلاطس يمسك التهمه دي ويقول انا انا حكمت صح لكن المسيح مع كل الآلام دي ما اعترفش بأي تهمة لأن مفيش تهمة في الموضوع فبعد كل الإجراءات التحقيق العنيف ده قال لهم أنا ما لقيتش فيه إلا واحدة بس هخرجه لكم هو عاوز يخرجه متبهدل كل دم يمكن اليهود يعني قلبهم اتحرك شوية يمكن يكتفوا بهذا المستوى من التعذيب والإهانة يمكن يختشوا لان كلهم عارفين ومتفقين ان هو ما عملش حاجه وما يستاهلش حاجه وطبعا متصورين بقى الشوك مع جراحات زيادة عن 100 ضربة إذا كنا بنضرب 39 في 3 معلمين على ظهره وكتافه وإيديه آه عملية صعبة جدا فطبعا طالع كل الدم نازل منه لكي تعلموا أني لست أجد فيه علة واحدة فخرج يسوع خارجا على فكرة المنظر ده ملوش منظر شبيه إلا الذبيحة عند اليهود يعني اليهود لما كانوا يذبحوا الذبيحة كانوا يغرقوها دم وياخدوا الدم كله ويطلعوه من كل ذبيحة ويسكبوه جنب المذبح فمنظر الذبيحة اللي مليان دم ده مفيش غيره منظر المسيح اللي مليان دم ويمكن برضه ده كان احد اسباب قبول الالام من النوع ده لانه هينزل فيه دم كتير الحكايه وعشان يفكرهم وينبههم ان كل الذبايح هو المقصود به كانت ذبيحه المحرقه ولا السلامه ولا الاسم ولا الكفاره ولا الكلام بتاعهم هو الاصل فيها كل دي كانت رموز فخرج يسوع خارجا وهو حامل اكليل الشوق وصيد الارجوان فقال لهم بيلاطس هو ذا الانسان هو يقصد طبعا ادي الانسان اللي انت اديتهولي ادي الانسان اللي انت عايزين تخلصوا منه لكن في في الكلمتين دول يعني اعلان عن الانسان الحقيقي الذي يجب ان يكون يعني ايه احنا شفنا ادم الاولاني وشفنا بشر اشكال والوان وشفنا ناس من كل لون وشفنا ملوك كتير وشفنا عظماء كتير لكن الانسان لو عايزين نسال مين الانسان فين المثل الاعلى للانسان فين ايقونة الانسان فين اصل الانسان فين الانسان اللي يستاهل يتسمى انسان هو ده فين الانسان اللي صورة الله ومثاله اللي كان خلق ربنا صورته ومثاله هو ده هو ده الانسان الانسان اللي يحتمل من اجل الحق والخير والحب كل الالام دي هو ده الانسان فبيلاطس اعلامها دون ان يدري حقيقة ان المسيح بالمنظر ده قدم لنا المثل الاعلى للانسانية عايز تعرف انت كانسان شكلك يبقى ايه شكلك كده واحتمل حتى اكليل الشوك وسيد الارجوان والضرب والجلد والتهزيء بس تفضل صاهب للحق وللحقيقة وبتاع ربنا للاخر فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام طبعا دول ما عندهمش قلب لأن المفروض كانوا بعد ما شافوا المنظر ده بعدهم على الأقل يكش يحس إنه زودها قوي ويفتكروا إن المسيح ده اللي بيبهدلوه هو اللي شاف مرضاهم وهو اللي علمهم المحبة وهو اللي علمهم التسامح وهو اللي أكلهم على الجبل وهو اللي أقام موته وهو اللي خلى الطبيعة تخضع له وهو اللي عمره ما أذى حد كل ده ما جاش في بالهم لما الشيطان يتملك قلب إنسان بيبقى قاسي جدا وبيبقى أعمى ما بيشوفش أي حاجة حلوة فلما شاف المنظر ده فوجئ بيلاطس إن هم صرخوا قائلين اصلبه اصلبه فقال بيلاطس لهم خذوه أنتم واصلبوه لأني لست أجد فيه علة لغاية دلوقتي بيلاطس بيعلنها جهرا انه لا يجد علة في هذا الانسان هو كمحقق ولازم ياخد قرار يعني هو مش لاقي ذنب مش لاقي تهمة يتهم بيها عمال يقولها لا اجد فيه علة طب احكموا انت عليه وخلصوني خذوه انتم واصلبوه لاني لست اجد فيه عله وطبعا هنا بيتخطى القواعد لان هم مش من حقهم يصلبوه بس هو مستكتر هو يصلبه لكن طبعا كل حاجه بخطه الهيه انه لازم اليهود والرومان يشتركوا في صلب هي خطه ربنا كده ان اليهود والرومان يشتركوا في اعدامه عشان يبقى الامم واليهود دمه عليهم وعلى اولادهم فما يتبرأش حد من تهمة قتل المسيح له المجد شوف النهارده لما اليهود عايزين يتبرأوا قال من تهمة قتل المسيح فالرومان كنيسة روما قالت لهم طب براءة قال لها طب ما انتوا يا رومان مع اليهود كنتوا مشتركين في قتل انتوا بتبرأوا بعض ازاي النهارده أجدادكم الرومان زي ما كانوش مسيحيين وقتها وأجدادكم اليهود هم اللي قتلوه فانتوا هتطلبوا البراءة من بعض اليهود يطلب من كنيسة الفاتيكان براءة عن قتل المسيح هو مين اللي هيقولوا البراءة دي؟ المسيح له المجد شاهد ان هما الاثنين اشتركوا في قتله لكن احنا كلنا كبشرية مشتركين في قرار اعدامه لاننا ممثلين كجماعة الامم عن جهل على الاقل في قرار صلب اسلبه اسلبه أجابه اليهود لنا ناموس وحسب ناموسنا يجب أن يموت لأنه جعل نفسه ابن الله دي لما تقروها في لاويين 24 تعرفوا هم ماسكين عليه أنهي تهمة تهمة التجديف طبعا دي تلكيكة هم برضه عارفين ان هو ممكن يبقى ابن الله بس مش راضيين يصدقوا لكن من يدعي في الشعب اليهودي انه ابن الله والمعنى ده عند اليهود يعني مساوي لله على طول عندنا احنا في العربي مش واضحه لكن عندهم في اليهود اللي يقول ابن الله يبقى بيساوي نفسه بربنا على طول فدي واضحه قوي في العبري فبيقولوا له احنا في ناموسنا ده عمل نفسه ابن الله فلازم يموت بيلاطس لما سمع ان هو جعل نفسه ابن الله ارتبك وخاف لان بيلاطس عمره ما شاف لص بالمنظر ده وعمره ما شاف واحد يسكت مع كل الضرب ده وهو عارف ان اليهود اساسا مكرين عمرهم ما سلموا بايديهم حد متهم يعني هم دايما بيطبخوها بطريقتهم عارف لقمهم لكن المرة دي ليس فيه علة ما فيهوش غلطة مش لاقي له غلطة حتى يرضيهم بيها فلما سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفا وبرضه ده موقف مهم كلمة يوحنا هنا مهمة أوي أن بيلاطس كان خائفا وقت محاكمة المسيح المفروض مين اللي يخاف؟ القاضي اللي بيحكم ولا المتهم اللي يتحكم عليه؟ المسيح له المجد والناس معه خائفا أبدا والسلام اللي كان بيكلم تلاميذه قبلها بساعات عنه لم يرفضه ولم يتركه سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم لا تضطرب قلوبكم لم نسمع أن المسيح اضطرب لا في كلامه ولا في موقفه ولا خوف مفيش خوف خالص بينما الحقيقة اللي خايفين بيلاطف وحتى لو خايفين الدولة تروح عليهم فبيفركوا لحسن بيلاطف يؤمر بأنه يطلع براء فازداد خوفا لما سمع أنه ابن الله فدخل أيضا إلى دار الولاية وقال يسوع من أين أنت؟ ده الشوط الثاني لو تلاحظ الشوط الأولاني كان قبلها لما كان انتهى بسؤال بيلاطس للمسيح ما هو الحق لما المسيح اعلن الاعتراف الحسن وقال له ايوه انا ملك لكن مملكتي ليست من هذا العالم وفي الاخر قال له انا اتولدت عشان اشهد للحق فقام بيلاطس ساله هو فين الحق فما رضاش يسمع الاجابه وطلع يقول له ده انا مش لاقي فيه غلطه لما قالوا له بقى ده هو بيقول عن نفسه انه ابن لله دي رعبته اكتر لان هو وان كان روماني وثني الرومان الوثنيين عندهم الافكار دي عندهم ان الالهه ممكن تاخد شكل بشر فممكن يكون اترعب لو يكون ده فعلا اله وانا همد ايدي عليه مش هخلص منه ممكن يكون ده تفكيره الساذج الوثني لكن هو كان اقرب للايمان بلاهوت المسيح من اليهود اليهود بيقول هو بيقول عن نفسه كده واحنا مش مطيعين اما بيلاطس فازداد خوفا وكانه يميل ان يصدق انه بالحقيقه ابن الله وتلاحظوا بعدها بشويه لما يتسلب اول واحد هيعترف بان ابن الله هيبقى مين؟ قائدنا وصل هيقول حقا كان هذا ابن الله لان هم سمعوا وقت المحاكمه ان اليهود بيقولوا ان يسوع كان بيقول انه ابن الله فبيلاطس خاف ودخل تاني عشان يشوف ايه الحكايه دي من اين انت؟ اما يسوع فلم يعطيه جوابا برضه واحد يقول طب ليه المسيح ما ردش عليه؟ اولا المسيح رد قبل كده خلي بالكم المسيح رد وقال له انا ملك ومملكتي مش هنا مش من هنا وقال له انا مش عاوز الناس يقولوا لك عليا ان انا ملك انا عاوزك انت تعرف دي فمن ذاتك تقول ان اخرين قالوا لك عني فاكرني المره اللي فاتت لما الناس بتقول لك عليا ملك ولا انت شايف ان انا ملك انت رايك ايه وقال لي انا اتولدت ملك وانا الملك الحقيقي وانا اللي جاي اشهد للحقيقه اللي يقبل يقبل فلما يجي يساله تاني من اين انت احنا هنقول تاني احنا قلنا انا قلت لك مملكتي مش من هنا وانا مش من هنا وكل الناس سمعت تعاليمي عارفة ان انا بتكلم لاني انا جاي من السماء وراجع السماء وبقول اللي هيمشي ورايا يتولد من فوق عشان يرجع فوق والقصة دي بقت معروفة كون المسيح احيانا كان يصمت في المحاكمة انا في اعتقادي انه كان يصمت لان اللي قدامه عارف الاجابة المسيح ما بيجاوبش على سؤال اتسأل قبل كده كان عايز يقول له انا قلت الكلام ده قبل كده انت بتهرب ليه انت بتسأل تاني لانك عاوز تفاصل انا كلامي مش هتغير من اين انت لم يعطيه جوابا في ناس برضه ممكن تقول ان لم يعطيه جوابا لانه لو كان اكد لي على لاهوته ما كانش بيلاطس هيتجاسر ويكمل قرار سلبه ممكن لكن برضه نميل الى فكره انه لم يعطيه جوابا لان الجواب جوه بيلاطس والجواب عارفه والجواب اتقال قبل كده فقال له بيلاطس اما تكلمني ألست تعلم أن لي سلطانا أن أسلبك وسلطانا أن أطلقك هنا بقى المسيح ما سكتلوش قال له أنت مش بترد عليا ليه أنت مش فاهم مش عارف أن أنا عندي سلطان أموتك وسلطان أطلعك حر كأن سلطان الحي الموت في بيلاطس لأن هو ده قرار إعدام فقال له لا حيلك بقى حرام المدة انت انت كده زودتها خالص اجاب يسوع لم يكن لك علي سلطان البتة انت كده يا منظر انت معلكش مالكش علي سلطان البتة انت واخد انت فاكر كده مش انا مربوط قصادك وستك تجلدني وستك تهمني وتلبسني اكليل شوك وفاكر ان انت اللي ليك عليا سلطان لم يكن لك عليا سلطان البت لو لم تكن قد اعطيت من فوق الا لو شوف اتباع المسيح له المجد الا لو من فوق الاب سامح بكده لكن انت مالكش عليا سلطان ابدا أفكركم في إنجيل يوحنا بكلمات يوحنا المعمدان لما قارن بين سلطان وسلطان المسيح لما قالوا لهم كنت أنت مش المسيح بتعمد ليه وبتعمل كده ليه؟ قال لهم بصوا اللي جاي من فوق هو فوق الجميع لكن الأرضي أرضي والسماوي سماوي فيوحنا المعمدان فهم صح فقال لهم أنتوا بتقارنوا بين مين ومين؟ أنا واحد جاي من تحت أرضي زيكم فهو ربنا بعتني لكن انا من التراب لكن الذي ياتي من فوق هو فوق الجميع فهنا المسيح عايز يوصل لبيلاطس نفس الكلام سلطان ايه اللي بتتكلم عليه ده انا السلطان كله عندي لكن ان كان كنت قد اعطيت سلطان من فوق ماشي لكن لم يكن لك علي سلطان البت بهذه الروح كان يتقدم الشهداء للاستشهاد الشهيد يقف قدام اللي بيحاسبه طبعا المواقف دي هي اللي عملت مئات آلاف وملايين من قصص الاستشهاد لأن يعني الموقف ده عاشوه أجدادنا طوابير طوابير كل واحد كان يقف نفس موقف المسيح قدام بيلاطس آخر ويتبهدل نفس البهدلة وهو زي الأسد وبعدين يقولوا له طب أنت مش عارف إن إحنا عندنا سلطان يقول لا سلطان لا أنتوا فاكرين كده لكن لم يكن لك على سلطان البت السلطان ده عند ربنا في إيده فبهذه الجسارة كان الشهداء عايشين ان السلطان سلطان من ربنا وهو اللي سامح بالاضطهاد وهو اللي سامح بالاستشهاد وهو اللي سامح بالصليب واحنا بنخضع بفرح لان السلطان من الله لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد اعطيت من فوق لذلك الذي اسلمني اليك له خطية اعظم برضه الحتة دي تخلينا نفكر اولا في ناس تسأل كل الخطايا زي بعض هنا في تعبير المسيح له المجد يبان انه يبدو ان في خطايا اعظم من خطايا بدليل انه بيقول الذي اسلمني اليك خطيته اعظم يعني يهوذا او اليهود وهم دول جبهه واحده خطيتهم اعظم من خطيه بيلاطس لكن في, في كل الاحوال السلطان من عند ربنا هو اللي سامح بده كله فالايه دي تاكد انه ما فيش حاجه بتحصل الا في حسبان السيد المسيح لكن اشمعنى اليهود خطيتهم اعظم من بيلاطس طب واحد يقول لا بيلاطس خطيته اعظم لان كان قرار الاعدام في ايده هو القرار نفسه النفس الامر بالصلب كان مع بيلاطس لكن ما كانش في عداوه بين بيلاطس والمسيح له المجد فالمسيح له المجد رأى في اليهود العداوة خطيتهم أعظم لأن كراهيتهم أكبر زي ما الفضائل تقاس بدرجة المحبة الخطايا تقاس بدرجة الكراهية عارفين ازاي؟ يعني اتنين يخدموا واحد يخدم بقلب سخن بيحب ربنا عاوز يعمل اي حاجة عشان يرضيه واحد بيعمل نفس العمل وقلبه بيحب بس على قده ربنا فحص القلوب فضيلة الأولاني أعظم لإيه؟ وراها حب وراها غيرة وراها حماس المسيح شايف اتنين يغلطوا نفس الغلط واحد يغلط لأنه مش فارق معاه ربنا خالص واحد يغلط عن ضعف لكن فارق معاه ربنا الأولاني خطيته أعظم لأنه مش فارق معاه ربنا خالص التاني خطيته أهون بحكم انه عن ضعف فلما بيتوب توبته تبقى اسهل ورجوعه بيبقى اسهل زي ما بنقول ان في فضائل اعظم من فضائل او في درجات في كل فضيله وعشان كده في درجات في السماء حتى ايضا في الناحيه الثانيه ما نقدرش ننكر ان في درجات من الخطايا ودرجات من الكراهيه ودرجات من الاذيه للمسيح له المجد فالمسيح له المجد حدد في قانونه هو ان خطيه اليهود اعظم لان دول اللي سلموه بايديهم دول اللي عملوا المؤامره دول اللي بيحركهم الكراهيه دول اللي عارفين الحقيقة أكتر مني وبيقاوموها أنت بيلاطس برضه ليك شوية عذر لأنك أنت مش واخد بالك من الحقيقة ما شفتش معجزات أديك بتسمع زي غيرك لكن دول سمعوا وشافوا فخطيتهم أعظم الشعب اليهودي بعد ما شاف معجزات كتير قوي من ربنا وأنكر الله بعد كده خطيته أعظم من الأمم ليه؟ بحكم عشرتهم مع ربنا دول شافوا كتير قوي من ربنا لما ينكروا ربنا ويدوسوا على قوانين ربنا و... و... وطلباته يبقوا اوحش من اللي عمرهم ما يعرفوا ربنا ولا سمعوا عنه فالمسيح له الباب تلاحظوا ان في موقف الاتهام وفي موقف المحاكمة هو اللي حكم بس حكم عليهم هو من الحقيقي وهو اللي بيحكم عليهم فعشان كده قال له بص انت غلطان وغلطتهم هم اكبر من غلطتك انت بتحكم علينا ايوه المسيح هو اللي بيحكم لان هو صاحب السلطان بينما في الصورة هو متهم ومقيد ومضروب وهيتسلب عشان كده تلاحظوا قراءات الكنيسة في اسبوع الالام وبالاخص يوم الجمعة العظيمة تخلط بين حدثين في منتهى الخطورة بين يوم صلب المسيح له المجد ويوم مجيئه التاني يوم الدينونة اللي منكم يدقق في النبوات والقراءات اسبوع الالام والتركيز على الصليب في يوم الجمعه العظيمه تلاقي الكنيسه عماله تجيب فصول من العهد القديم بتتكلم عن الدينونه واحد يقول ايه الكنيسه مش واخده بالها ده يوم خلاص ده يوم صليب ده يوم فداء دينونه ايه ومحاكمه ايه وربنا فين بيحاكم شعبه نفس موقف الصليب والمسيح بيتحاكم ويفدي البشرية هو نفس موقف دوننا للبشرية كلها من يقبل هذا الفداء سيكون له نصيب مع المسيح ومن يرفضه أو يتسبب فيه هيكون نصيب الهلاك الأبدي عشان كده الصليب والدينونة والشين لأم لحد الصليب والدينونة حدثين مرتبطين جدا ببعض فهنا بيقول له الذي أسلمني إليك له خطية أعظم من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه كان بيلاتس عاوز يطلعه ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين ان اطلقت هذا فلست محبا لقيصر شوف المعنى ده ان اطلقت هذا فلست محبا لقيصر وكل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر اليهود بيعيدوا خطأهم القديم اللي وجع قلب ربنا افتكروا زمان أول مرة اليهود طلبوا ملك حصلت في زمن مين؟ صمويل النبي لغاية صمويل النبي اليهود ما كانوش يعرفوا نظام الملك ما كانوش مملكة كانوا شعب الله من ساعة أبونا إبراهيم لما خرجه وقال له تعالى يا إبراهيم أعملك شعب وجاب إسحاق وجاب يعقوب كل شوية يقول له لا إسماعيل مش تبعنا عيسى مش تبعنا خليك أنت في الشعب اللي أنا بخطط له وبعدين ينزل الشعب مصر ويطلع الشعب من مصر على يد موسى موسى مش ملك لا موسى ده الراجل بتاع ربنا المخلص لكن مش ملك الملك هو الله ويجي يشيع مش ملك ده قاضي او يعني القائد ويجي زمن القضاء لغاية ينتهي صمويل النبي كل ده شعب الله عايش كشعب ينتمي لله والحكم هنا في اقراء يسموه يعني حكم الله يعني دي ده شعب ملك ربنا لغاية ما بصوا حواليهم وغاروا من الشعوب اللي حواليهم عايزين ملك يتباهوا بيه فجمع على صمويل قالوا له عايزين ملك صمويل طبعا كراجل روحاني فهم ان الطلب ده لا يمكن يرضي ربنا فاكتئب وزعل جدا فقام ربنا يحاول يقول له ايه انت زعلان ليه يا صمويل هم ما رفضوكش انت هم رفضوني انا بطلب بطلبهم ملك رفضوني انا لما طلبوا ملك واليوم في اليوم الدينونة ده يوم الصليب يعيدوا نفس الرفض لأن بيقولوا له ليس لنا ملك إلا كمان يعني وصل بيكم الحال إن أنتوا طالبين ملك ومش الملك اللي على مزاج ربنا زي داوود ده كمان الملك الأرضي عنوان الملك الدنيوي قيصر وده يؤكد أنهم لن يعودوا شعب الله لأن هم اللي أعلنوا بلسانهم لأن المالك بتاعنا قيصر فإذا كان رفض ربنا ربنا رفضهم إذا خصته ده خصته لم تقبله خلاص فهنا قالوا له يهددوا بيلاطس بالحته دي لأن طبعا بيلاطس هو أيضا خاضع لملك قيصر فقالوا له بس إن أطلقت هذا لست محبا لقيصر وكل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر يعني المسيح له المجد كونه أقام نفسه ملك لجهود يبقى سياسيا بيقاوم قيصر حتى لو قال مملكتي مش من هنا ده كلام قيصر مش هيقبله فانت لو وافقت المسيح او يعني فوتت له احنا بقى هنضطر نقول لقيصر ان عندنا ملك بيقاوم قيصر وبيلاطس سيد فلما سمع بيلاطس هذا القول اخرج يسوع وجلس على كرسي الولايه عارفين انا بحس كانه بص للكرسي وخاف على طول عارف ان الكرسي هيطير منه كرسي الولاية فقال له لا لا اطلع بقى اطلع انت مش مهم خليك بره اخرج يسوع وجلس على كرسي الولاية هنا اليهود بلؤم شديد وبخبث خيروه بين حاجتين بين يسوع وبين كرسي الولاية فقالوا لا لا خرج يسوع بعيد مش عاوز يبص له مش عاوز يشوفه عايز يخبر ضميره لكن عايز يقعد على الكرسي احسن الكرسي راح مين طبعا راح منه بعد كده اخرج يسوع وجلس على كرسي الولاية في موضع يقال له البلاط وبالعبرانية جباسة آه يعني موضع شيك كده وكرسي عالي فالمنظر هيخسره فراح قعد عليه كده عشان يؤكد انه لا انا مش مستعد اتنازل عن الكرسي انا مش مستعد اتنازل عن قيصر خلي يسوع ده في حاله مش مهم مش هيفيدني في كتير وطبعا كم واحد يا ترى انكر المسيح بسبب كرسي الولاية وانا ناس للاسف وضع امامهم هذا الاختيار فاخرجوا يسوع وجلسوا على كرسي الولايه بمعنى ناس كتير قوي بترفض المسيح طمعا في مركز ارضي في منصب في كرامة في تسقيف في مجد باطل لكن ناس كتيرة قوي تخرج يسوع من حياته وهو متأكدين انه بريء ومتأكدين انه يستحق كل خشوع وخضوع كابن لله وكملك حقيقي لكن بدل وصلت لكرسي الولايه لا ما يقدروش يتنازلوا وكان استعداد الفصح داخلين على الفصح والوقت بيجري و... ويعني لازم يخلص ونحو الساعة السادسة فقال لليهود هو زملككم يعني نحو الساعة السادسة دي عملت مشكلة في الدراسات ليه؟ احنا عارفين انه اتعلق على الصليب الساعة 6 بينما قرار المحكمة كان المفروض يصدر بدري هو فعلا صدر باكر صدر قبل الثلج قبل تسعة الصبح تقريبا او حوالي تسعة الصبح قرار اعدام السيد المسيح وعقبال ما اتحرك الموكب لغاية الجلجسة متعلق المسيح كانت الساعة السادسة ومن نحو الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة كانت ظلمة على الأرض عند الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت وأسلم الروح وبعدين نزلوه على الساعة خمسة ودفنوه على الساعة ستة في صلاة النوم ده مسار الأحداث هنا ليه يوحنا بيقول نحو الساعة السادسة هنا كان يقصد ان هم عند الساعة السادسة كانوا لازم يرتبوا ترتيبات الفصح فكان لازم كل واحد فيهم يخلص الموضوع ده ويجري على بيته عشان يجهزوا للفصح لانه في وقت ذبح المسيح كان ذبح الفصح اليهودي فبيقول كان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة يعني نقدر نسمى كان استعداد الفصح الذي كان في الساعة السادسة يبقى مش الساعة الستة هي توقيت المحاكمة لا هي توقيت استعداد الفصل لو ما كانوا عايزين يخلصوا المحاكمة ويخلصوا الإجراء ده عشان يجروا كل واحد على بيته فقال لليهود هو ذا ملككم برضه هو مش قادر ينطق هو قاعد على الكرسي لما فوموه لكن يستكتر يحكم فيمكن نتراجعوا لآخر مرة شوفوا كام مرة وضع أمام اليهود فرصة التراجع وكان مرة وضع أمام بيلاطس فرصة التراجع عن إعدام المسيح له المجد والاثنين اعترفوا ضمنيا أنه ليس فيه علة ومع كده محدش قدر يقاوم اللي جواه فصرخوا خذه خذه اصلبه فقال لهم بيلاطس أأصلب ملككم تاني شوف المها... يعني بيهاتوا مع بعض فجاب رؤساء الكهنة ليس لنا ملك إلا قيصر كان لازم تطلع منهم الكلمة دي كان لازم تطلع قدام المسيح كنهاية علاقة بينه وبين اليهود كان لازم كلهم كده رؤسائهم يعلنوها جهرا ان ملناش ملك الا قيصر خرجت هذه الكلمة لتنهي العلاقة بين المسيح الملك وشعبه القديم لم يعد له شعبا اسمه اليهود شعب الله المختار هو كل المؤمنين بيسوع المسيح له المجد بالملك الحقيقي هو ده الشعب المختار اللي احنا جزء منه فهنا قالوا له ليس لنا ملك الا قيصر وكأن هو ده اللي المسيح كان مستنيها توصل عشان يسمح بعد كده بقضية الصليب تكتمل حينئذ أسلمه إليهم ليصلب والهي مش بيلاطس اللي أسلم اليهو- المسيح لكن المسيح أسلم ذاته في التوقيت ده لما خرج الاعتراف ده ليدهم يصلب يعني كان المسيح له المجد هو اللي بيحاكمهم وهم مش واخدين بالهم ان المسيح بيحاكمهم وقت محاكمته وهم اعترفوا في النهاية ان هم مش تبعه ومش عايزينه وعايزين ملك اسمه قيصر مهما كان الثمن فاسلم نفسه لهم ليصلبوه من خلال بيلاطس لان انتهت العلاقة بينه وبين اليهود حتى الان والى الابد الى ان يعودوا ويؤمنوا بالمسيح الملك عشان كده برضه دايما نأكد في الزمن اللي احنا فيه في الأيام الصعبة اللي احنا فيها أن اليهود ليسوا أتباع لله وليسوا شعبا لله مختار حسب الإيمان المسيحي رفض المسيح الإله فرفضهم المسيح وقال هو وبيتكم يترك لكم خرابا وهم اعترفوا وقالوا مش عايزين ملك الا قيصر وما زالوا ينتظروا مثل هذا الملك هم لسه مستنيين مسيح على مزاجهم يبقى قيصر زمانه هو ده اللي بدور عليه اليهود لغايه النهارده حينئذ اسلم المسيح لهم ليصلب فاخذ يسوع ومضوا به فخرج وهو حامل صليبه الى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة ويقال له بالعبرانية جلجثة طبعا انتوا عارفين المكان ده كان يعتقد في التقليد اليهودي ان رأس ادم الاول مدفونة في المكان ده طبعا خطة الهية محكمة لطبع الرأس الجديد فوق الرأس القديم الخليقة الجديدة فوق الخليقة القديمة ال- آدم الأول مدفون لأنه ورث الموت لأولاده وآدم الجديد يسلب ليعطي الحياة لكل أولاده فيبقى نترك الجمجمة نترك آدم الأول وننتمي لآدم الجديد في نفس الوقت يقول خرج وهو حامل صليبه برضه كان من ال- من التشدد الروماني العنف الشديد هو طبعا واخدين بالكم المسيح لو المجد نزف دم شديد قوي واقف على رجليه بقاله 10 ساعات بيتحاكم ما بين تلطيش وتلقين وشوكه وكمان يشيل صليب عبارة عن شجرتين كده متربطين في بعض تقال هو اللي يشيلهم محدش هيشيل صليبه فيقول خرج وهو حامل صليبه صليب ازاي والمسيح ملوش صليب المسيح ما يستاهلش صليب المسيح له المجد آه، لا اخطا ولا اثر في حاجه ولا يحتاج الى تجارب زينا عشان كده كان بيقول لتلاميذه المعنى اللي ما كانوش فاهمينه غير لما شافوا المنظر ده اللي عاوز يمشي وراي ينقذ ذاته ويحمل صليبه كل واحد يبقى له صليبه لازم كل واحد يبقى له صليبه المسيح اولا حمل صليبه هو مع ان هو ملوش صليب لكن اخذ صليبا لنفسه وحمله بنفسه عشان نبقى كلنا طابور واحد اولنا المسيح شايل صليبه وكل واحد داخل السماء داخل ورا المسيح شايل صليبه صليبه ده الام في حياته صليبه ده جهاد روحي صليبه ده ظروف قاسيه عدت عليه صليبه ده تجارب احتملها بشكر صليبه ده كان وصية ربنا مسك فيها مهما كلفته صليب الصليب عمره ما كان مريح الصليب عمره ما كان آم، يعني سهل ما بقاش صليب حاملا صليبه خرج الى الموضع كلمة خرج برضه دي مهمة ليه لان صلب خارج المحلة يعني خارج اورشليم يعني عشان نلتقي بالمسيح له المجد لازم نطلع بره الدنيا لازم نطلع بره عالم قيصر عاوز تقابل المسيح هو مش من هذا العالم اخرج اليه اخرج اليه يعني ايه يعني طول ما انت مغروس في الدنيا دي بافكارها ومبادئها وشهواتها و... مش هتعرف تشوف مش هتعرف تشيل صليبك خرج وهو حامل صليب فلنخرج اذا اليه خارج المحله حاملين عاره يعني مستعدين نطلع بره الدنيا مش مقصود بيها طبعا الحرف مقصود بيها بره الدنيا بمبادئها انت مش من الدنيا دي لا مش من الدنيا دي مع انك عايش وسط الناس وبتاكل زي الناس وبتتكلم زي الناس لكن من اين انت السؤال اللي سأله بيلاطس للمسيح لازم كل بيلاطس يسأله لك كمسيح يقول لك من اين انت ما تنسوش انا نسيت اقول لكم احنا كمان بندعي قدام العالم اننا نحن ايضا اولاد الله النهارده فعشان كده كل بيلاطس هيتحدانا هيجي يقول لنا بخوف من اين انت فاهمين اللي انا اقصده يعني المسيح له المجد سئل هذا السؤال لما اليهود قالوا اصل المسيح قال على نفسه انه ابن لله طب ما احنا كمان النهارده واخدين المعنى دي بالتبني بالتبعيه ده احنا كمان اولاد الله فلازم يبقى سلوكك مختلف عشان يسالوك يقولوا لك من اين انت فانت تقول لهم انا من فوق انا مملكتي ايضا ليست من هذا العالم انا مش من الدنيا دي وانا لي ملك اخر ولكن ليس قيصر حيث صلبوه وصلبوا اثنين اخرين معه من هنا ومن هنا ويسوع في الوسط وده طبعا عشان يتم المكتوب عنه في ال- في الشريعه او في المزامير احصي مع اثمه يعني لازم يموت وسط المجرمين لان المسيح له المجد عمال ياكد لنا الفكره دي انه الصلب ده والموتة دي مش مش لانه هو كده لانه بقى واحد مننا لانه شايل خطايانا لان الاجرام بتاعنا حط على راسه فصلب كأثيم ضمن الأثمة صلبوا معه اثنين آخرين من هنا ومن هنا ويسوع في الوسط يعني اللي في النص ده يفكرنا في الأول خالص إن كان في شجرة حياة في وسط فردوس الله جنبها على طول شجرة معرفة الخير والشر لكن اللي في النص شجرة الحياة فجنبه عالم من المعرفة اللي كلها شر لكن هو في وسط شجرة الحياة اللي يقدم نفسه ذبيحة ويأكلها الإنسان فيحيا إلى الأبد وكتب بيلاطس عنوانا ووضع على الصليب كان من المعتاد في الزمن ده ان تتكتب التهمة فوق الصليب زي ما قبل ما يشنقوا حد مثلا ولا يعدموا حد يقولوا نص التهمة او نص القرار عشان لو حد قال هو ده مات ليه يعني يبقى الناس عارفة عشان لا يلام القضاء القضاء فكانت التهمة الوحيدة المقنعة في القصة كلها حتى لما قالوا اصله ادعى انه ممكن يهد الهيكل ويبنيه الكلام ده كله ما عملش نتائج كلها كانت تهم بطالة التهمة الوحيدة اللي المسيح لم يتبرأ منها و- واثبتها على نفسه انه ملك هو اعترف انه ملك عشان كده بنسميه الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنك البنتي اعترف انه ملك بس قال ان المملكه مش منه دي ما تفرقش معاه فكتب عنوان عشان كده في حته تانية يقول عنوان علته يعني العله اللي لقوها عنوانها ايه؟ كان مكتوبا يسوع الناصري ملك اليهود هذه العله آه، اللي اتصلب بها المسيح له المجد انه كان ملكا ليس من هذا العالم فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة طبعا دي تؤكد معلش الجماعة اللي بيطلعوا اليومين دول ويقول شبه لهم شبه لهم ازاي اليهود دول مش عارفينه الالافات دي كلها اللي هتتفرج على الصليب بالساعات مش مميزين ده المسيح ولا واحد شبهه ال- ال- الرومان مغفلين الى هذه الدرجة عشان يسلبوا واحد بعد كل المؤامرات دي اليهود مغفلين الى هذه الدرجة عشان يجيب واحد مكان المسيح يسلبوه طبعا قصص غير مقنعة بالمرة يحتال الشيطان عشان يتوه بيها الناس لكن بعنوان علته مكتوب فوق رأسه أن هذا هو الاي دي بتاعه يسوع الناصري متحققين من شخصيته قبل ما يعلقوه يسوع الناصري ملك اليهود وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية برضو الحركة الغريبة دي كانت إشارة أن هذا الصليب ليس لليهود فقط صحيح بداية بالعبرانية إعلان عن ملكه ملك على خشبة لليهود ولكن ليس لليهود فقط لليونانيين أيضا وللأمم كلهم دي لغات العالم القديم العبرانية واليونانية واللاتينية دي لغات العالم فالمسيح له المجد صلبا إن كان على العنوان من فوق ملك اليهود لكن اللغات اللي فوق تقول إنه ملك الكل ملك العالم كله فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس لا تكتب ملك اليهود مش تكترين طبعا العنوان لأن هم أساسا مش موافقين عليه ملك اليهود طبعا كل حاجة بخطة إلهية فبيلاطس كتب لأن ربنا عاوز يكتب العنوان كده عاوز يحط عنوان العرش اللي هو قاعد عليه واضح انه بيصلب كملك وان تهمته الوحيدة انه اتى ليملك على الارض بالملك الروحاني بل لا تكتب ملك اليهود بل ان ذاك قال ان ملك ان ملك اليهود طب انتوا لو ما كنتوش مقتنعين انه ملك صلبتوه ليه؟ لو هو كلام في الهوى يعني كان ايه اللي مضايقكم؟ فهم عند العنوان قالوا له لا ما تحطهاش كده احنا مش موافقين عليه كملك اجاب بيلاطس ما كتبت قد كتبت وقعوا بعض في الحته دي ثم ان العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع اخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام لكل عسكري قسما وأخذوا القميص أيضا وكان القميص بغير خياطة منسوبا كله من فوق فقال بعضهم لبعض لا نشقه بل نقترع عليه لمن يكون لبس الناس البسطاء في الزمن ده كان يبقى قميص من تحت حتة واحدة زي جلابية كده وساعات تتفصل من غير كمان وكأنها حتة واحدة عشان كده يقول لك مش متخيطة يعني معرفش بيعملوها ازاي لكن يعني هي حتة واحدة فبدل ما يقطعوها مش هيبقى لها لازمة فقالوا طب نقترع عليه القميص الملازم لجسمه كان إشارة أن جسده لا ينقطع يعني ما يتقطعش ما يتقسمش إن هو عاوز كنيسة واحدة ملتصقة بيه كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جماعة رسولية فما يقسمهاش لكن البشارة والكرازة تتقسم يمين وشمال في جهات الأرض الأربعة خبر البشارة ينتشر للجهات الأربعة ولكن الكنيسة في الآخر تبقى كنيسة واحدة يبقى الكرازة في كل مكان ولكنها تهدف إلى جسد واحد برأس واحد نكتفي بالقدر ده نختار آية مفيش ولا آية نعم نعم احنا خدناها المرة اللي فاتت مملكة لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق نقولها مع بعض لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق كمان مرة لم يكن علي سلطان البتة لو